السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أحبكم في الله مرة أخرى نضع عودنا على بدئنا وكيف وأخواتها كيف وأخواتها هي الدين كله كيف نصلي كيف نصوم كيف نوحد الله كيف نتبع النبي صلى الله عليه وسلم كيف نعيش الحياة كيف نعيش للآخرة كيف نصل إلى الجنة كيف وأخواتها كيف وكيف وكيف إننا ما زلنا في المرحلة الأولى مرحلة الصلاة إخوتي في الله وقد مررنا بقضية الوضوء المدخل إلى الصلاة والصلاة ووصلنا إلى السجود ولكن حصل في آخر الحلقات كروته نوع كروته نتيجة هجوم رمضان علينا وكان وكنا نحتاج أن ننتهي من مسألة الصلاة قبل دخول رمضان ولذلك سأعود إلى الصلاة مرة أخرى الوضوء أعادوه كثيرا وأرجو ألا تملوا من تلك الإعادات ولكن الصلاة تحتاج منا إلى عدة وقفات وسأقف الليلة وقفة جديدة في مسألة الصلاة هي الأهم في الموضوع كله كيف نخشع في الصلاة كيف كيف نحصل الطمأنينة في الصلاة كيف كيف تقر عيوننا بالصلاة كيف كيف نعيش الصلاة مش كيف نصلي كهيئات وأركان فحسب وإنما كيف نعيشها أيها الإخوة ليست القضية أن تقف وترفع يديك وتمثل حركات وإنما القضية أن تصلي إخوتي دعوني أبدأ من البداية من هنالكم من البداية من البداية خالص من الأول خالص من هناك لماذا خلقنا الله سؤال متكرر إجابته معروفة لماذا خلقنا الله لنعبده قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت إذا كان الله جل جلاله قد خلقنا لعبادته فهل نحن حياتنا عبادة سؤال يحتاج إلى إجابة عشان كده عايز أسأل الليلة دي الناس اللي ما بتصليش مش انت ما بتصليش ليه انت عايش ليه لو علم العبد لعلم انه ما خلق ولينت له مفاصله الا للعبادة يعني انت ما خلقت ولينت لك المفاصل المفاصل ايديك بتتني وركبك بتتني ووسطك بيتني عشان تعبد ربنا ولذلك اللي ما يسجدش في الدنيا مش هيعرف يسجد في الآخرة ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمين وهم سالمون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون انت سليم النهارده وتدعى الى السجود اسجد اسجد قبل ان لا تستطيع ان تسجد اسجد اسجد قبل ان تتمنى ان تسجد ولا تسجد انه سؤال مش انت ما بتصليش ليه انت عايش ليه عايش ايه عايش في ايه ايه قيمة العيشة اذا كنت ما بتصليش ايه قيمتك انت في الحياة لو ما بتصليش مش عايش اللي ما بيصليش وهرجع لك تاني انت بتصلي ازاي هو ده الموضوع هي مش صلاة وخلاص اسمع الآية تاني ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم مش قادر يرفع عينه في ربنا مش قادر يرفع وشه قدام ربنا خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة آه. يبقى هنكتشف ان العزة في انك تصلي قال سبحانه وتعالى ان الانسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إلا المصلين الناس اللي بتصلي دي لها أحوال عجيبة عشان كده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة قرة عيني في الصلاة وزي ما قلت كتير جدا إن يعني ايه قرة عيني ما تقدرش تفسرها ما تقدرش تشرحها ما تقدرش تقول يعني ايه قرة عين وانما اخر حاجة نقدر نقولها ان قرة عين يعني قرة عين قرة العين يعني اعظم انواع السعادة والرضا اذا اختلطوا ببعض لا هي حاجة اكبر من كده برضو عشان كده قلت ما اقدرش اشكل من ال 28 حرف في اللغه العربيه جمله تفيد معنى قره العين ما اقدرش ولا حد في الدنيا دي يقدر قره عين يعني قره عين الصلاه يا حسرته اللي ما بيصليش ما بيصليش ما بيصليش يعني يعني تايه ما بيصليش يعني يعني قلقان ما بيصليش يعني يعني جواه اسود ما بيصليش يعني يعني جواه ضلمه ما بيصليش يعني مكروب ما بيصليش يعني ما بيصليش يعني مش عايش ولا حاسس مش فاهم انت محتاج تقف قدام ربنا انت محتاج محتاج انك تقف قدام ربنا محتاج محتاج ها محتاج محتاج انك تذل لربنا في الدنيا عشان تت... تعز يوم القيامة اصل هنا ترهقهم ذلة هناك ترهقهم ذلة هناك لانه لم يذل لله هنا بارادته فاذله رغم انفه عارفين اللي ما بيصليش يجي يوم القيامة يقف كده ويؤمر بالسجود اسجد فيصير ظهره طبقا واحدا ما يبقاش له وسط يتني ما يبقاش له ركب تتني يبقى كله طبقا واحدا فيتكفي على وشه في جهنم قوم يقف صلي ينكفي على وشه في جهنم قوم يقف صلي وهكذا انت محتاج النهاردة انك تصلي محتاج انك تعيش الصلاة عشان تسعد ايه في الدنيا دي يجيب قرة عين ايه ايه ايه في الدنيا دي يجيب سعادة ايه ايه في الدنيا دي يجيب راحة نفسية وامان نفسي قول لي ايه مفيش حاجة في الدنيا الا علاقتك بربنا حياتك مع ربنا قربك من ربنا سعادتك بربنا رضا ربنا عنك انك تحس ان ربنا راضي عنك عشان كده انت محتاج تصلي انت محتاج تصلي بجد محتاج تصلي حقيقي عشان تقدر تعيش الحياة دي وتفهم الحياة دي لكن ازاي نصلي واحد يقول لي والله يا شيخ انا نفسي اصلي والله نفسي اصلي لكن مش قادر في حاجة بتبعدني عن الصلاة الكلام ده مكرر وانا بقول ان كثيرا من هذه الاعذار تنتقل بالايحاء يعني سمع واحد بيقول كده فبقى يقول زيه هو مش حاسس بكده لا ده هو بيقول لا ده هو بيوهم نفسه ان, إن الامر كده لا يا ابني يا ابني ربنا بيقول من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا يا ابويا يا عمي يا اخويا يا اختي يا امي يا بنتي يا مسلمين يا عباد الله يا موحدين يا اهل الله يا ناس يا ناس صلوا وصليها صح اصلها مش هم بترميه عن دماغك عايزين نصلي ونصليها صح اللي يقول في حاجة منعاني طب تعالى كده اتوضى وكبر وقف صلي هنشوف ايه اللي هيمنعك ولا حاجة قاوم يعني لو ولد جه يوم الامتحان الصبح وقال لك انا مش مش عايز اروح الامتحان تقول له ايه ما ينفعش يا ابني خلاص لازم تروح واقف قدام اللجنه مش عايز يدخل ادخل يا ابني الصلاه زي ما قلت كتير الصلاه صعبه في ايه متعبه في ايه دي الصلاه هي السعاده يا ابني هي كره العين طيب جرب كده جرب كده ولكن زي ما بقول برضو ان احنا عايزين نصلي صح فهجيب من الاول من الاول خالص ازاي نخشع في الصلاه ازاي نحس بالصلاة ازاي نستطعم الصلاة ازاي نلذ نلتذ بالصلاة ده كلام من كتاب الكتاب اسمه مختصر منهاج القاصدين كتاب اسمه مختصر منهاج القاصدين بيقول ايه الشيخ ابن قدام المقدسي الشيخ يقول واعلم ان للصلاة اركانا وواجبات وسننا وروحها النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب روح الصلاة عشان الصلاة تبقى كائن حي يعيش فيك تعيش بيه يتحرك بيك يشيلك يوصلك لربنا عشان الصلاة تبقى كائن حي لها روح روحها في أربعة النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب النية نمرة واحد النية زي ما قلنا له انت ما بتصليش ليه نقول له طب انت بتصلي ليه دايما معانا حديث الاخلاص اللي يخوف راجل صلى علشان الناس يقولوا بيصلي الناس قالوا مالكش عند ربنا حاجة صلى عشان ما يبقاش شكله وحش قدام الناس بقى شكلك حلو بقى شكلك حلو قدام الناس مالكش عند ربنا حاجة قال له أنفقت ليقال جواد وقد قيل فلا أجر لك عندي علمت ليقال عالم وقد قيل فلا أجر لك عندي قاتلت ليقال شجاع وقد قيل فلا أجر لك عندي فأنت أجرك عند الله إذا عملت العمل خالص لوجه الله بتصلي ليه عشان استريح أنا تعبان تعبان استريحت مالكش حاجة عند ربنا ايه ده يا عم الشيخ حاسب ده الواحد مش الرسول قال ارحنا بها يا بلال اه احنا بنصلي ونستريح لكن ما نصليش علشان نستريح ما تبقاش نيتك انك بتصلي عشان ربنا يرزقك بتصلي عشان ربنا يسترك بتصلي عشان لا انا بصلي عشان ربنا يرضى عني وبعدين اطلب منه انه يسترني واطلب منه انه يرزقني واطلب منه انه يعيني واستريح واتبسط والتز واعيش بالصلاة وت... واتمتع بس ما يبقاش ده الهدف ده النية النية انا بصلي عشان ربنا امرني بكده لان اللي بيصلي عشان يستريح وما استريحش هيبطل صلاة صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام واحد يقول لي مش الصلاة بتجلب الرزق آه تأكد ان الصلاة بتجلب الرزق اللي عايز ربنا يوسع عليه ويديله فلوس كتير صلي يديك فلوس الدليل قال سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك مش الصلاة سبب تفريج الكروب آه دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة في رواية فزع إلى الصلاة يبقى أنا بصلي لله وربنا يفرج همي بصلي لله وربنا يوسع رزقي بصلي لله وربنا يكشف همي وغمي بصلي لله وربنا يسعد قلبي مش بصلي عشان اسعد انتبه اصحالي افهمني عشان بعض الناس قام الليل او حفظ القرآن او قرأ القرآن فاستمتع فبقى بعد كده ما بيعملهاش لله بيعملها لطلب المتعة يبقى غلطان انا هعملها لله واستمتع فهمتني نرجع تاني النية نرجع تاني النية انت بتصلي ليه لان الله امرني بذلك قول لي طب دي في الفرض امرني بذلك في النوافل طلبا لرضا الله ومحبة الله واسجد واقترب فانك ما سجدت لله سجدة الا ورفعك بها درجة فانا بصلي عشان اطلع عشان ارتفع عشان اوصل لربنا عشان اقرب من ربنا النية والاخلاص خلاص خلصنا منه الخشوع وحضور القلب دول يجوا ازاي اسمع الشيخ بيقول ايه يقول فان الصلاة تشتمل على اذكار ومناجاة وافعال اذكار سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى سمع الله لمن حمده الله اكبر ومناجاة الدعاء في السجود وقراءة القرآن في في القيام وافعال اللي هي الركوع والسجود والرافع والقيام والجلوس بين السجدتين والالتفات للتسليمتين كل دي افعال ومع عدم حضور القلب لا يحصل المقصود بالاذكار والمناجاة لان النطق اذا لم يعرب عما في الضمير كان بمنزلة كان بمنزلة الهذيان يعني ايه النطق باللسان اذا لم يعرب عما في الضمير اذا ما كانش اللسان بيعبر عن اللي في القلب يبقى دي تخاريف يعني ايه طب ما تصلي على الرسول ما سمعتناش الصلاة على الرسول النهاردة خالص صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انا بحبكم في الله واحد واقف وعمال يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين وقلبه مش دريان الكلام ده هو ما يقصدوش يعني لما يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهو مش قصده الحمد مش قصده الثناء على الله الرحمن الرحيم مش قصده تمجيد الله مالك يوم الدين مش قصده يبقى الكلام ده ايه ملوش قيمة انتوا جيتوا منين اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبقى الكلام ده ملوش قيمة ملوش ملوش وجود ملوش أثر ملو ما ما, ما ينفعش هذيان واحد بيخرف بيقول أي حاجة لازم لما أقول الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين يبقى انا قصدي احمد ربنا الرحمن الرحيم اثني على ربنا مالك يوم الدين امجد ربنا اياك نعبد بخاطب ربنا اياك نستعين بطلب من ربنا اهدنا الصراط المستقيم بطلب بدعي لازم يبقى ده قصدي هو ده اللي يحضر القلب لكن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كان عبد الله نستعين والسلام عليكم ما عشان ما تسرحش ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك بيقول لي احنا بنسرح كتير في الصلاه انا نفسي اشغل الميكروفون ده على الميكروفونات عشان الناس تسمعك بتقولي الشاهد ايه عايز اقول ان بيقول لي بنسرح كتير في الصلاه ما احنا بنسرح عشان هي دي هو ده علاج السرحان ان انا اعتقد اعتمد انوي اه اللي انا بقوله مش افهمه وانما زي ما قلنا ان يعرب النطق عما في الضمير يبقى لازم اللي انا بقوله اقصده اقصده يعني لما اقول الحمد لله رب العالمين يبقى قصدي الحمد لله والثناء على الله وتمجيد الله والتقرب الى الله قصدي يبقى قصدي بالكلمه ايه لما اقول سبحان ربي العظيم يبقى انا قصدي وصف الله بكل كمال وتنزيهه عن كل نقص قصدي لازم يحصل لي قصد عمري ما اسرح انما اللي بيسرح زي ما قلت كده اللي هو عايزين نخطف الاربع ركعات عشان نخلص هم عايز يشيله عن دماغه وعايز يزيحه لكن اللي بيصلي بحب بحبه وبصلي له واقف بين ايديه مش عايز اخرج مش السيدة عائشة تقول عالجت قيام الليل عشر سنين لا يهمني إلا طلوع الصبح عشر سنين بتقوم الليل اللي يزعلها في القيام ان الصبح يطلع ان الفجر يأذن مش عايزه الفجر يأذن ود لو أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد القلب والبصر عايز الليل ما يخلصش فيدخل في الصلاة ونفسه الصلاة ما تخلصش لأنه بيناجي حبيبه بيتكلم معاه وهو فاهم بيقول ايه فالكلام اللي هو بيقوله ما يخلصش ما يخلصش يعني انا نفسي افضل طول الليل اقول الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بحمد ربنا الاولانيه على ايه والثانيه على ايه والثالثه على ايه والرابعه على ايه مش هخلص مش هخلص خالص يبقى نرجع تاني ان عشان نخشع في الصلاة وعشان نصدق في الصلاة وعشان الصلاة تجيب نتيجة واثر ان تبقى ان يعرب النطق عما في الضمير فان النطق اذا لم يعرب عما في الضمير كان بمنزلة الهزيان الشيخ بيقول وكذلك لا يحصل المقصود من الأفعال لأنه إذا كان من المقصود من القيام الخدمة ومن الركوع التعظيم ومن السجود الذل ولم يكن القلب حاضرا لم يحصل المقصود يعني ايه يا عم الشيخ طب تدفع كام الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آه يا جماعة لما ربنا أمرنا بالصلاة وقال لنا أوقفوا هو لما ربنا أمرنا بالصلاة قال لنا وأقيموا الصلاة قال لنا واركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير آه النبي صلى الله عليه وسلم فصل لنا القضية وعرفنا ازاي نصلي وقال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي فلما أمرنا ان احنا نقف ونركع ونسجد لازم نفهم ايه المقصود هي مش حركات تمثيلية وخلاص ايه المقصود من القيام الخدمه عشان كده سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال خير الصلاة طول قنوت قنوت اللي هو القيام طول القيام في الخدمة واقف وزي ما شرحنا هيئة الوقوف تصور انت كده غمض عينيك وتصور نفسك شكلك وانت واقف شكلك ايه وانت واقف كده حاطط يدك اليمنى كفك اليمنى على كفك اليسرى على الصدر والنظر محل السجود شفت الشكل ده وواقف رجليك في اتجاه القبلة وفتحتهم على قد فتحة الكتفين ساووا بين المناكب والأقدام وواقف المقصود من القيام ده ايه الخدمة خدام خدام واقف قدام سيده في حد مش عاجبه لفظ خدام قدام سيدك الله العظيم جل جلاله الركوع المقصود منه التعظيم السجود المقصود منه الذل فلو واحد واقف ومش قصده القيام ومش قصده الخدمة القيام بالخدمة راكع ومش قصده تعظيم الله سجد ومش قصده الذل لله يبقى حتة خشبة بنشيلها ونحطها لأن المعاني دي لازم تبقى قصدك لا يحصل المقصود من الأفعال إذا لم يكن القلب فيها حاضرا قاصدا فإن الفعل متى خرج عن مقصوده بقي صورة لا اعتبار بها الشيخ يقول والمقصود أن الواصل إلى الله سبحانه وتعالى هو الوصف الذي استولى على القلب حتى حمل على امتثال الأوامر المطلوبة مش الصلاة بترفع بعد ما تخلص الصلاة الصلاة بترفع بترفع لربنا وهي بتقول لواحد حفظك الله كما حفظتني وتقول لواحد ضيعك الله كما ضيعتني واحد ترفع في رق منشور وواحد تلف كما يلف الثوب الخارق وتضرب بها وجهه وهيقوم واحد ايوه انا هقول لك انت عايز تقول ايه اهو ده بقى اللي مخوفني مش مخليني عايز اصلي خايف لا في الاخر بعد كل ده تتضرب في وشي وخلاص وما تقبلش الصلاه هو ده اللي مخوفني صراحه هو ده اللي بقى بيمنعني من الصلاه يا عم انت احنا لو هنضحك على بعض ماشي لكن مع ربنا ما تقولش كده وما تعملش كده ما ينفعش كده مع ربنا مع العظيم جل جلاله مع الكبير المتعال مع القريب الودود سبحانه وتعالى لازم تفهم ازاي تتعامل معاه ما ينفعش تلعب عليه امرك بالصلاه وبعت لك سيدك النبي يعلمك ازاي تصلي ووصل لك الوصف الدقيق لصلاته تخيل انت ان الصحابة في حديث ابي حميد الساعدي في وصف الصلاة اه يوصف لك صوابع رجلين النبي كانت فين وكانت عاملة ازاي سبحان الله العظيم يوصف لك عينين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلو انت عايز تصلي اتعلم وصلي صح والقبول يبقى مضمون إذا صليت صح لأن المعبود كريم كريم مش قادر اتعلم اتعلمت بس مش قادر اعملها جاهد فيها هو انت اتولدت بتعرف تشغل كمبيوتر انت اتولدت بتعرف تسوق عربية انت اتولدت بتعرف ما كل ده اتعلمته اتعلم صلاة عايزين نتعلم صلاة الحاجات اللي احنا قلنا عليها من الاول خالص انك انت تنوي ان الصلاة دي لربنا طلبا لرضا نمرة اتنين انك وانت واقف لما تيجي تتكلم تقول الله اكبر يبقى نطقك ده يعرب عما في ضميرك الله اكبر اكبر من همومي واكبر من الدنيا واللي فيها واكبر من مشاكلي واكبر من الفلوس واكبر من زوجتي واولادي هات التفاصيل كلها الله اكبر قولها صح يبقى اعرض النطق عما في الضمير وبعدين القيام قصدك القنوت القيام بالخدمة الركوع للتعظيم السجود للذل وخلاص الصعبة دي بنقول لوغاريتمات بنلعب كوره احنا ده حاجة حاجة متعة حاجة لذة حاجة جميلة اللي هيوصل لربنا من صلاتك اللي صح بالمعنى اللي بقولك عليه ده اللي استولى ما المعنى الذي استولى على القلب حتى حمله على امتثال الأوامر إن شاء الله يوم الجمعة في فضفضة تسعة إن شاء الله بإذن الله تعالى عايز أتكلم على إيه هو الدين ما هو الدين هل الدين لحية وجلابية هل الدين نقاب ولبس اسود ولا دين صلاة وصيام ومش مهم بقى اللبس واللحية والنقاب والكلام ده ولا الدين مش مهم بقى لبس ولا صلاة ولا صيام ادام هنا ابيض خلاص هو الدين ايه ولا الدين حتى مش هنا ابيض المهم تبقى ليك اخلاق عالية وما تأذيش حد هو ده الدين هو ايه الدين هو ايه الدين ما هو الدين الإجابة يوم الجمعة إن شاء الله الساعة 9 بقى تعال قابلني اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا بحبكم في الله المقصود أن الواصل إلى الله سبحانه وتعالى الوصف الذي استولى على القلب حتى حمل على امتثال الأوامر إيه اللي خلى واحدة جميلة وغنية ومتجوزة وعايشة متعلمة أعلى درجات التعليم وما شاء الله في الجمال باهرة وتلبس نقاب تلبس اسود من فوقيها الراس للأرض ليه ايه اللي خلاها تضحي بالنادي وحمام السباحة والاصحاب ايه اللي دفعها لكده هو ده الوصف الذي استولى على القلب حب ربنا اللي خلاها تعمل كده حب ربنا اللي دفعها انها تعمل كده عشان كده بقول الهجمة الشرسة على النقاب دي ولا تهز شعراية واحدة من اخت صادقة مع الله نهائي هي عملت كل ده لله ولا يمكن تضحي بيه من اجل حد لربنا هو ده الوصف الذي استولى على القلب فحمل على امتثال الأوامر اللي ما قدروش يمتثلوا الأوامر لأن ما حصلش الوصف ده للقلب هي الأخت دي قلبها ده وصل له وصف الوصف ده استغرق القلب استغرقه خالص ملاه فلما امتلى القلب وعمر بان على الجوارح فبمنتهى الرضا لبست وتغطت وقعدت في البيت وتركت الشهرة والفلوس و وقعدت عشان ده قلبها عرف ربنا وامتلأ بالنور الحقيقي فبقت النور مش الأضواء مش الشوارع مش الرقص والمزيكا بقى النور هنا مش هنا فبقت السعادة هنا بقت الحياة هنا عايشة ملكة متوجة ببيتها هي دي عشان كده بنقول ان الواصل الى الله من العبد هو الوصف الحاصل للقلب الذي حمل على امتثال الأوامر فلا بد من حضور القلب في الصلاة لكن برضو لازم نقول أن الله عز وجل سامح في غفلة تطرأ يعني ما بقولكش ان الواحد هيبقى في الصلاة حاضر القلب مية في المية طول الصلاة في غفلة هتطرأ في وسط الصلاة كده حاجة هتهجم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وارجع تاني لموضوعي ماشي مسامح فيها بس ما يجيش واحد يقول يا شيخ انا عندي سؤال الواحد لو نسي يقول تكبيرة الاحرام والله حاجة تزعل نسي يدخل الصلاة طب صلاة ايه دي طب يا شيخ لو واحد شك هو قرا الفاتحة ولا لا من اول الصلاة سرحان ما ينفعش ما ينفعش عشان كده انا لازم اقول لك ولا بلاش اقول لك لا لازم اقول لك هينفع النهارده اقول لك ربنا يتوب عليك يا مدني ال- آه، ان ان الناس كلهم قالوا لي في العمره في الكعبه بطل تتكلم كتير مع مدني حاضر هبطل اتكلم تبت الى الله وانا ما بتكلمش معاه اصلا احنا بس كل ما يعلق اقول له ربنا يتوب عليك الشاهد ايه ان انا بقول ان الشارع ان الشرع سامح في غفلة تطرأ لأن حضور القلب أمر متمكن فيه بعد مراحل في خلال هذه المراحل يسامح يعني أنا ما بقولكش دلوقتي لو مش مركز ما تصليش لا صلي وجاهد وقاوم واطلع من الصلاة بخمسين في المية وبكرة ستين في المية وبعد اسبوع 70% وبعد شهر 75% وبعد ست اشهر 80% وهكذا واحدة واحدة مفيش مانع لكن ما تسيبش نفسك كده انك انت بتأدي الصلاة نقر وخلاص ازاي حضور القلب حضور القلب معناه أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له فاهم يا هاد؟ لا مش فاهم طب صلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم احنا عايزين ده يا جماعة يبقى ده شعار في حياتنا احفظ الكلمتين دول تفريغ القلب من غير ما هو ملابس له يعني ايه وانا باكل خلي دماغي في الاكل وانا بشرب خلي دماغي في الشرب وانا نايم خلي دماغي في النوم وانا بصلي كل دماغي في الصلاة وانا بقرأ القرآن كل دماغي في اللي انا بقراه وانا بتكلم مع حد كل دماغي مع اللي انا بكلمه اللي انا بقوله واللي انا بسمعه خلي ده مبدأ في حياتك تفريغ القلب من غير ما هو ملابس له انا كنت مدرس زمان فكنت بقول لهم ان انا لما اخرج من المدرسة بنسى المدرسة على باب المدرسة على الب- انا خرجت من باب المدرسه خلاص نسيت الموضوع ده هي هي دي يجي بقى عايز تكلمني في البيت وتقول لي المدرسه والجدول وال والاحتياطي وال... والاجر الاضافي وال... ما... انا مش انا مش مع في المدرسه انا بنتكلم في المدرسه هو ده تفريغ القلب من غير ما هو ملابس له اللي انا فيه ابقى فيه بكل عقلي وقلبي ومشاعري الامر ده يا جماعة برضو يحصل بالترويض اسمه بالرياضة بالتمرين بالمعاناة عايز ابقى في كل حاجة متميز ليه لما يحصل ان انا في الحاجة اللي انا فيها ابقى فيها بس فتيجي معايا الصلاة وانا في الصلاة تبقى دماغي في ايه في الصلاة والبيت والعربية والعيال والجيران والامام ده اسمه ايه هم جابوه منين الامام ده هو الامام هو, هو, هو جاي امتى الراجل ده قال لا لا هو, هو ايه, ايه ده ايه ده هو ولدغ يا نهار ابيض ده ده هو ده الواد اللي كان بيقف آه، هو ده اللي انت بتفكر في ده ليه انا عايز كل تفكيرك في اللي انت فيه الصلاة وزي ما قلت الامر ده يحتاج معاناة مجاهدة رياضة ترويض عايز اروض عقلي اروض قلبي اروض مشاعري انها تركز احنا زي ما قلنا قبل كده احيانا تتعلم من القطة القطة نو نو القطة ازاي لما تشوف فار تركز كده وبعدين تهجم تقتنصه التركيز ده التركيز ده انك تبقى مركز تركيز شديد جدا والتركيز الشديد ده مع البداية في البداية يعمل إرهاق ذهني هتبقى فعلا تعبان من التركيز لكن بعد التدريب والتمرين عليه والاستمرار فيه يبقى متعة عقلية التركيز يبقى تفريغ القلب من غير ما هو ملابس له كل دماغك مستمتع باللي انت فيه في هذه اللحظة الشيخ بيقول وسبب ذلك الهمة فإنه متى أهمك أمر حضر قلبك ضرورة فلا علاج لإحضاره إلا صرف الهمة إلى الصلاة كلام زي الفل يحتاج بس التطبيق العملي وإن أنت أيوة أنت تحديدا أنت بالذات وجوزك ها أنتوا الاثنين تتكلموا مع بعض في الأمر ده في أمر الصلاة وأنت أيوة أنت خلاص احنا نقلنا عنها أنت بقى أنت وأخوك وابوك وصاحبك تتكلموا مع بعض في المسألة دي ان يبقى همك هو الواحد يركز في الصلاة ازاي يعني ايه ان الصلاة تبقى همه طب تيجي نصلي ركعتين كده كل واحد يصلي ركعتين احنا جنب بعض ونتفق انا بدأت اسرح امتى وتقف تصلوا ركعتين اه وبعد الصلاة ها يقول لك انا بدأت اسرح في الركوع انت تقول له لا ت- تصدق انا سرحت وانا واقف بس جبتها تاني بس سرحت تاني وانا ساجد وجبتها تاني وسرحت لما قمت وجبتها تاني نتكلم في الموضوع يبقى الموضوع ده هم عندنا ازاي نعملها ازاي نظبطها ازاي نقدر نقتنصها انصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان بالآخرة واحتكار الدنيا فمتى رأيت قلبك لا يحضر في الصلاة فاعلم أن سببه ضعف الإيمان كان ليه خطبة جمعة من زمان كان عنوانها كشف مستعجل كنت بقول في كشف مستعجل ده انت عارف ان الذنوب تودي جهنم ومع ذلك بتذنب وعارف ان الطاعات تودي الجنة ومع ذلك ما بتطيعش عارف ان الصحبة دي هي اللي مضيعاك ومع ذلك مصر عليهم وعارف ان الفلوس دي حرام ومش قادر تبطلها وعارف ان عايزين دكتور طبيب يشخص انت عندك ايه مشكلتك ايه فقلت ان التشخيص الصحيح مش ضعف الايمان ضعف الاراده ضعف عضله القلب ما اقصدش بعضله القلب اللي هو ال- العضله دي اللي هو الاذنين والبطنين لا انا اقصد العضله الايمانيه اللي هي الاراده الاراده ما عندوش اراده قوية تثبته هي دي طب نقوي الإرادة دي إزاي بتستمد قوتك من الله اتنين انك تعرف انك هتموت والله لا تموت وحياة ربنا هتموت وتدفن لوحدك بالكفن ثلاث أسواب وتقابل ربنا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الإيمان ده بانك هتموت وتبعث وتعرض على ربنا ويحاسبك يقوي الإرادة إرادة الخير حذر الآخر أمن هو قانت آناء الليل واقف طول الليل قانت آناء الليل واقف طول الليل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هي دي يا إخوة المعنى الأول لحضور القلب أن يكون هذا الأمر همك يبقى همك هم شاغل زي يقول كده قاعد تتكلم فيه مع ده ومع ده ومع ده قاعد تتكلم فيه وت... وتفكر فيه وتركز فيه اتنين الاستعانة بالله عشان يقوي إرادتك ثلاثة الإيمان بالآخرة والتركيز فيها علشان ده يدفعك دفع إلى تقوية همتك وتقوية إرادتك اتنين نختم بيقول لي اختم لو ان فاضل لي خمس دقايق لسه عشر دقايق حتى بس احنا هنسيبهم عشان الشيخ ابو اسحاق ربنا يكرمه حبيبي جاي فهوسع له انا هوسع له علشان آه، ربنا ينفعكم آه، انتوا تحمدوا ربنا ان المشايخ الكبار دول مشايخنا وعلمائنا ودعاتنا اهل السنه آه، الصادقين المخلصين الشيخ ابو اسحاق الحويني الشيخ محمد حسان تحمدوا ربنا ان الناس دول وصلوا لبيتك تقعد وتركز وتسمع وتستفيد وما تبقاش عينك نقادة تبحث عن العيوب والأخطاء ما تبقاش عينك نقادة تدور على اللي انت عايزه وإنما تبقى قلبك مع ربنا طالب انك تنتفع كان احدهم اذا ذهب الى مجلس الشيخ تصدق بصدقة وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني اللهم اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني معلش في ناس قاعدين يقولوا ده في مش عارف في قناة ايه قالوا ايه ومش عارف عملوا ايه وفلان قال ايه وفلانة قالت ايه وفلان... طب انت بتسمعهم ليه ايه اللي مقعدك تسمع بتسمعهم ليه وانت عارف ان الكلام هنا مش هيتسمع عندهم يعني او في اي حتة تانية او يعني اقصد في م- من خلال كذا او من خلال كذا الكلام مش هيتسمع فانت اللي رايح برجليك للشر عشان تتعب نفسك نفسيا ولا عشان تفتن نفسك ليه ما الخير اهو ربنا فتح لك قنوات خير فيها الخير الصرف فيها الخير الصح والحق سبحان الله العظيم الحق أبلد والباطل لجلد الحق ما اطمأن إليه الصدر واستراحت إليه النفس والباطل ما اقشعرت منه الجلود ما حاك في صدرك هي دي القضية بوضوح اخوتي فضل المعنى الثاني من معاني حضور القلب نقوله المرة الجاية انا بحبكم في الله اسأل الله عز وجل ان يجمعني بكم هذا العام على عرفات ثم في الجنة أحبكم في الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته